أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج أسئلة عن الإيمان ومعنا أيضا ضيفنا العزيز جناب قمص زكريا بطرس أهلا وسهلا بكم لدينا رسائل آه، أيضا آه، وصلتنا آه، هذه الرسالة من يبدو أنها من مصر أعتقد يس is كايرو آه، باسم الواحد الأحد الذي نعبده جميعا السيد القمص زكريا بطرس لي الآن أن أحييك كما تشاء وما تطيب به, به نفسك إن كان ثمة آه، لمختل أن تطيب له نفس أضلها هواها فتطيب بغير ما يهلكها هي المصادفة كما يقولون الدنيويون والقدر كما هي عقيدة المؤمنين ما جمع بيني وبين حضرتك تجلس حولك مراجعك تأخذ منها وتدع ويفرش لك زميلك لتدخل علينا ببضاعتك والظن عندي وهو مرجح أنك صاحب قصد وغرض والغرض مرض كما تواضع الناس فإن زعمت الموضوعية فمن أين تجيئك وإن زعمت أنك هاد فلا دليل على زعمك ومن كلامهم تعرفونهم واتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وأنت تؤجر أو تأجر ممن أوكل إليك ه- ه- هذه الرسالة تزعم أنها خدمة مكرسة المسيحية المسي- والمسيح فكيف يمكن أن يكون هذا وتزعم أن الإسلام إضافة لغو وافتراء ولا بأس فثابت بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله وأيضا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إلى آخر هذه الرسالة الطويلة التي كان بودي أن أقرأها كلها لكن الوقت لا يسمح يبدو أن آه، صاحب الرسالة استخدم آه، استثمر وقت طيب فيها وأترك الرد آه، إليكم
آه، شكرا جزيلا طبعا لاهتمامه ان هو يكتب آه، حاجه زي ديت يعني اوراق آه، وحر- يب- يبدو ان هو راجل كبير في السن وعنده اوراق من آه، زمان آه، من ايام المرحوم والده او حاجه زي كده لان ده اوراق يعني عفى عليه الزمن لكن مجهود منه كبير قوي الحقيقه وانا بقدر فيه هذا المجهود ولعله يسمعنا واقدر دوافعه ولا مانع ان الانسان يسال ما عنا له الاسئله ونحن نجيب شوف يا عزيز كون انك انت بتغلط فيا شخصيا انا مسامحك لان موضوعي في الحلقات ديت ليس موضوع شخصي ولكن موضوعي هو فكر فيا ريتك كنت اتكلمت عن فكر وجبت آه، ناقشت حاجه احنا عملناها وجبت لنا المراجع والمنطق فحاول انك انت ت- تعمل الحاجات دي لكن كون انك انت مجرد ترسل اتهامات انا مسامحك عليها وربنا يسامحك وربما في يوم من الايام نلتقي امام عرش النعمه لان شاول الترسوسي كان زيك واصبح بولس الرسول ونحن نرحب بك عندما يكشف لك الرب عن نور معرفته وانا هحتفظ بالجواب بتاعتك وهنصلي من اجلك نعم شكرا لدينا رسالة أخرى أيضا من آه، مصر العزيز يقول آه، جناب القمة زكريا بطرس بعد التحية أنا مسيح من مصر أشاهد برامجكم أسئلة عن إيمان على قناة الحياة منذ فترة طويلة أرجو أن تعفيني من عدم ذكر اسمي فكما تعلم لا توجد حرية رأي كاملة في مصر مثل الحال في باقي البلاد العربية الإسلامية وربما قد لا يصلكم هذا الخطاب من الأساس ولكن هذا الخطاب وصلنا يا أخونا ويسرنا أن نرد على أسئلتك أرجو أن تسمح لي بطرح النقاط الآتية أولا سؤال قرأت أن القرآن لم يذكر الضربات العشر في قصة موسى وفرعون بالكامل وإنما ذكر تسع ضربات فقط ولم يذكر الضربة العاشرة ضربة الأبكار وال و وذلك لأن في الضربة العاشرة آه، رموز صريحة عن صليب المسيح له المجد فهل هذا صحيح أرجو الإفادة هذا سؤال آه، ثانيا سؤال تعجب أو تعجب أول أمس شاهدت على أحد قنوات التلفزيون المصري برنامج ديني الرحمن علم القرآن على القناة الأولى الساعة 11 ونص مساء وكان موضوع هذه الحلقة إثبات أن القرآن هو كتاب موحى به من الله وليس من وحي البشر وقد استضاف مقدم البرنامج اثنين من الأساتذة العلماء في أصول الدين الإسلامي وجلس كل منهما يتبارى في الدفاع عن القرآن بأدلة يحاولون بها إقناع المشاهدين أن القرآن كتاب سماوي وكنت استمع الى حججهما وبراهينهما وانا غير مقتنع واقول نفسي هل حقا هما مقتنعان بما يقولان فهناك احتمالان الى اخر هذه التعليقات آه لكن هناك سؤال ماذا عن الانسان غير العربي الذي لا يعرف اللغه العربيه من اساسه هل الله يجبره ان يتعلم اللغه العربيه حتى يقرا القران ويدخل الجنه وماذا عن الناس البسطاء الذين لا يعرفون القراءه والكتابه اساسا وهم كثيرون آه اذا ترجم القران الى لغه اخرى الانجليزيه مثلا يفقد القافيه ويفقد فصاحته ولا يصبح كانه معجزه. انا كمسيحي اؤمن ان الله اعطاني الانجيل كرساله حب منه الي يقول لي فيها يقول لي فيها انه انه يحبني ولدرجه انه بذل كلمته السيد المسيح على الصليب كذبيحه من اجلي وانه فاتح احضان حبه حبه, حبه لي ولكل الذين يؤمنون بخلاصه.
شكرا لآرائه وأفكاره وإذا كان موضوع ندوات الرحمن علم القرآن فده شيء رائع إن هم يعبروا عن رأيهم ويقولوا آرائهم والحكم والفيصل هو كل مشاهد يشوف إذا كانت الحجة قوية ويقتنع بكلامهم هنياله وإذا رأى أن الحجة تافهة هشة ويفكر في حاجه تانية كل انسان مسؤول عن ابديته نعم
كل انسان مسؤول يفط... يسمع كتير لكل الاطراف ويفكر بعمق ويختار الطريق الذي يراه صوابا بس يطلب ارشاد ربنا اين هو الطريق
نعود أعزائي مرة أخرى إلى كتابات أحمد ديدات عن شكوك تختص بسيدنا إبراهيم عليه السلام في الكتاب المقدس فهل من الممكن أن تلقي لنا ضوءا على هذه ال- ال- الشكوك آه الشيخ ديدات في كتاب عتاد الجهاد تكلم فعلا عن ابونا ابراهيم عن ابينا ابراهيم واساء اليه كثيرا نعم.
فحط الشكوك اول شك يقول لك هل تزوج ابراهيم من اخته ساره؟
مهم.
يعني سؤال نعم.
طبعا المسلم البسيط اللي ما يعرفش حاجه يقول لك اتجوز من اخته إيه؟ ده التوراه ده مهبب وليه حق مهم.
اذا كان الراجل بيضلله فليه حق بعدين يرجع يقول ايه فدعا فرعون ابي مالك آه، أب- آه، ابرام وقال له ان هي اختي زي ما اعترف بهذا في الكتاب يعني مهم.
فقال له آه، بالحقيقه ايضا هي اختي فصارت لي زوجها مهم.
الرد على كده نعم
آه، هل تزوج ابراهيم اخته؟ اقول هل كانت هناك شريعه تمنع ان يتزوج الانسان اخته؟
أنا لا أعلم اه ما فيش ما فيش لان ما كانش لا موسى جاه ولا شريعه الهيه ولا اي حاجه لكن إبراهيم لم يتزوج أخته اخته غير شقيقه مهم.
كانت اخت غير شقيقه بمعنى مش من ابوه وامه مش من أبوه شقيق مش شقيقه اللي انا عايز اقوله له قايين اتجوز مين؟
يتزوج أخته مش اخته نعم ازاي بقى قايين يتجوز اخته؟
قبيل هد- قبيل نعم.
ده قبيل في ال- في في الاسلام الإسلام نعم لكن قايين في المسيح أها.
يجوز اخته طب هو كان في شريعه تمنع جواز الاخت مهم.
هيجوز مين؟
إذا في بداية ال- الخليقة كان ما كانش الناس في شرع.
يتزوجوا خواتهم ما كانش في شريعه ما ما كانش في شيء كانش في شريعه الشريعه جت من ايام موسى مهم.
اللي هو تحديد الزواج فديت الحته دي وبعدين هي بالحقيقه كانت اخته بس ما هيش حقيقه وهو قال الحقيقه دي هي اختي ولكن آه، صارت لي زوجه مهم.
اعترف مهم.
ليه ما بيستعجبش ويندهش ويكتب في الكتب بتاعته هل يتزوج الانسان امراه ابنه مهم.
حد يقبلها دي طبعا واحد يتجوز مرات ابنه ما تتقبلش مم.
لكن ده اللي حصل محمد اتجوز زينب بنت جحش جحش مرات ابنه بالتبني مم.
زيد ابن حارث يقول لك ما هو لغى التبني ما لغى التبني لامر في نفس آه، عمر مش كده يعني الغاء مثبت نعم عشان خاطر ياخد آه، الست دي طب وهل ما اندهش لما واحد راجل عنده 51 سنة يتجوز بنت عندها ست سنين ويدخل عليها وهي عندها تسع سنين يقولوا لك لا دي كانت بالغة كبيرة كان بنات زمان كانوا بيبقوا بالغين اه تسع سنين لكن بالغة كبيرة قوي كلام لا يدخل العقل طب شوف حبيبي آه في آه فتح الباري بشرح صحيح البخاري نعم.
قال انها كانت دون البلوغ وده كتاب عن تش- شرح صحيح البخاري وبيعلق على الحديث بتاع زواجه منها 4738 فتح الباري فتح الباري بشرح صحيح البخاري مهم.
تعليقا على حديث 4738 من جواز المال من عائشة فدول كانت دون البلوغ وما ليه ما اندهش من ينفع اي امراه توهب نفسها لمحمد يتزوجها وله حريه ان يتزوج جميع النساء زي احنا ما قلنا من كتاب الحلبي السيره مهم.
الحلبيه نعم نتزوج من جميع النساء حاجات كتيرة قوي قوي قوي قوي قوي قوي بيتعجب مع بس هي دي الحتة اللي وقفت في زوره ما كانش فيه شريعة وقين اتجوز أخته
مم.
ما في ايه الغرابة يعني آه ماذا عن الأمر الآخر الذي أثاره ديدات أيضا الخاص بأن إبراهيم كان متزوجا أيضا من هاجر في نفس الوقت اه طبعا كان متجوز من هاجر آه وما علقش على الكلام ده قال كان متزوجا من هاجر وما قالش مهم.
ليه؟ عشان يسيب المسلم في حيره عشان يقول ياه وابراهيم كمان اتجوز واحده وكان عنده واحده مهم.
آه. طب وليه بتعتم بقى على النبي محمد لما اتجوز اكتر من 60 واحده اكتر من 60 واحده انا رتبتهم كده بحسب الحروف الابجديه هل- الابجديه لديك أي أي إثبات لهذا الكلام؟
اه في مراجع صحيح البخاري نعم.
صحيح مسلم السيره النبويه لابن كثير 60 امرأة؟
ست فوق ال 60 امراه وهقول لك اسمائهم يا ساتر
بالحروف الأبجدية ألف أسماء بنت الصلت أسماء بنت النعمان أسماء بنت كعب الشاه بنت رفاعة الشنباء بنت عمر العالية بنت ظبيان أم حبيبة خديج الحرف الخاء بقى خديجة بنت خويلد خولة بنت الهزيل خولة بنت حكيم خولة بنت سهل حرف الره ريحانة بنت زيد القرظية حرف العين عائشة بنت أبي بكر عزة بنت أبي س- سفيان عمرة الغف- الغفارية عمرة الكلابية عمرة بنت معاوية الكندية عمرة بنت يزيد بن رواس حرف الغين
إن أنا أرى أسامي حوالي 61 اسم هنا أه؟
ولكن هل هناك نساء عرضن أنفسهن على الم... آه، هناك أيضا نساء عرضن أنفسهن على النبي و... ورفضهم أيضا ورفضاهم أه؟ زي آه، إمامة بنت حمزة مهم.
وأم حبيبة بنت العباس وزي في ناس رفضوه عرض عليهم الجواز ورفضوه تمام
مين صفية بنت بشامة تقدم لها فرفضته
نعم.
واحتفظت بزوجها الأول مم.
رضاش يسمح وعلى كل حال هذه مواضيع لا تجدينا من نفع ننتقل الموضوع لا أنا مش تنجينا ولا تنجيناه مهم.
الراجل بي بيس- بي بيستغرب مهم.
إنه اتجوز اثنين أيوة كان متجوز هاجر واتجوز سرة حر- سرة وبعدين خد هاجر مهم.
الله طب ايه الغربة يا اخي حاجة غريبة ما كانش في شريعة كده أها.
لكن المصيبة ان محمد بعد شريعة المسيح الزوجة الواحدة أها.
اتجوز 61 61.
وخلافه مم.
ده غير تشريع بقى اي واحده يخش لها كده ياخدها بغير رضاه زي ما قلنا في الحلقه في الماضيه الواقع السؤال هنا يطرح نفسه أيعقل أن نبي الله يتصرف ويتزوج بهذه الطريقة او قبلينه والله يريد أن الإنسان الرجل يكون له امرأة واحد فقط آه، وبعد شريعه الكمال المسيح نعم يعني يمكن في العهد القديم ما كانش الانسان قادر لكن بعد المسيح ما ادى القوه والقدره والنعمه بقى كل انسان مسؤول هناك موضوع آخر آه، عن سيدنا إبراهيم أنه عدم تحقق النبوات التي أعطيت له تطرق له ديدات أيضا هل لك أن آه، تعطينا فكرة عن هذا الموضوع هو ده اللي كتبه تمام كده نعم.
قال لك ان نبوءه عن ابراهيم في الكتاب المقدس لم تتحقق وذكر الآية بتاع أعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك كل أرض كنعان ملكا أبديا مهم.
وفي النسخة الترج... التر... الإنجليزية آه، اللي ما ترجموش العربي الراجل اللي كاتب الكتاب العربي ده مهم.
ما ترجمهاش بي- بيقول ايه ديدات مسكين ابراهيم عليه السلام لم يحصل على مساحة قدم مربع واحد واستشهد بكلام استفانوس في أعمال الرسل ولم يعطه فيها ميراثا ولا وطأة قدم ولكن وعد أنه يعطيها ملكا له ولنسله من بعده له ولنفسه ولنسله أها.
فهل هناك تناقض يزعم آه، ديدات ان هناك تناقض بين الكلام لكن المشكله فجري وعم يفسر مش فاهم حاجه آه.
وبيفسر في الكتاب المقدس مم.
هناك فرق بين زمن الوعد وزمن التحقيق مهم.
وعد وتحقيق نعم فالله وعده وعده امتى الكتاب بيقول حيث لم يكن له ولد أها.
فازاي يقول له اعطيك ولنسلك لكن ما بيفهموش ان ديت نبوه عن المستقبل مهم.
فده الوعد وهل تحققت هذه النبوة؟
وقد تحقق هذه النبوه عندما ذهب اسرائيل و إسرائيل أي آه، إيه.
شعب الله القديم يعني نعم.
وسكنوا في ارض كنعان نعم.
وعاشوا في هذه الارض نعم أي.
أوكي. آه هذا منطق مضبوط آه ولكن ربما أراد ذات أن يعترض بأن الوعد بميراث الأرض هو ليس وعد أبدي كما قال الوعد فقد آه أخذت الأرض من الناس وهي فلسطين اللي هي صاحبة الأرض
هشوف اقول لك حاجه كون الله يعاقب شعب اسرائيل ويجليهم عن الارض ده عقاب مهم.
لكن ليس معنى هذا ان هي دي النهايه بدليل مهم.
وكان فين احمد ديدات لما اسرائيل عادوا الى ارض فلسطين واخدوها وعمالين يمرحوا فيها النهارده مهم.
مش كده نعم والفلسطينيين حروب بينهم الاثنين داميه وتبكي نعم وتبكي نعم بين شعبين يستخدموا السلاح خد بالك طب ليه ما يسيبوش الحرب ديت ويتبعوا ديانه السلام الاثنين مهم.
ويعيشوا في سلام ما- زي المسيحيين ما عايشين في سلام نعم لا بيحاربوا حد وان كان الكل بيحاربوهم مهم.
وبعدين بصراحه بقى انا لست رجل سياسه عشان خاطر اتوغل في السياسه بتاعت مهم.
اسرائيل وفلسطين مهم.
وخدوا الارض وما خدوش الارض لان انا بحتفظ بكلام الله يرحمه مهم.
لا سياسه في الدين ولا دين في السياسه مم.
انور السادات الله يرحمه قالها حكمه مم.
فانا كمان راجل لا بدخل في السياسه ولا بدخل الدين في السياسه لكن اللي شايفه دول العالم اعترفت باسرائيل كثيرون من العرب اعترفوا باسرائيل ومصر اعترفت باسرائيل الدول العربيه الان بتناقش الاعتراف باسرائيل جامعه الدول العربيه ولو اني ما بحبش السياسه لا بتكلم فيها ولا مش عايز اتكلم فيها مم.
هم احرار لكن اسرائيل موجوده على عينك يا احمد ديدات في ارض فلسطين مم.
فازاي آه، كلمات آه، صعبة تثير المشاعر انا ماليش الكثيرة دخل بيها ليس لنا بها لا، لكن لا.
آه، نعود إلى الكتاب نفسه حيث علق المترجم عن آه، وتساءل بتساؤل أنه هل يجوز أن يكذب سيدنا إبراهيم؟
هذا المترجم المسكين غلبان يقول لك نفس الكلام بيقول ال- في كتاب ال- عتاد ال- في الجهاد هل يجوز ان يكذب سيدنا ابراهيم بين يدي ملك مصر ابي مالك ما هو الظاهر قال له هي أختي آه، فالظاهر أنه كذب طب هو ملك مصر وهي اسمه ابي زوجته.
مالك ملك مصر اسمه فرعون أها ابي مالك ده ملك جرار يا عم افهم وانت بتكتب افهم ده انت بتكتب للناس وراك ناس بيفهموا فلما يقول بين يدي ملك مصر ابي مالك لا يحل ملك مصر اسمه فرعون لكن ابي مالك ملك جرار فلازم تعرف الامور بعدين يقول لك ايه وهل كان النساء من قله العدد في عهد سيدنا ابراهيم عشان خاطر يتجوز اخته مهم.
اذا هناك تفا- ثلاث تساؤلات في الحكايه دي هل يجوز ان يكذب سيدنا ابراهيم وابي مالك اللي هو ملك مصر وبعدين ان من قله العدد بتاعت النساء يروح يجوز اخته فبالنسبه لكذب آه، ابونا ابراهيم آه، هو قال نص الحقيقة ثم إن هل نحن ننادي أن الأنبياء آلهة معصومين من الخطأ أنا قلت قبل كده أن القرآن جاب أخطاء الأنبياء مش كده برضه ولا إيه؟
نعم في سورة إبراهيم إبراهيم نفسه يقول لك ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اغفر لي يعني غلط يعني الإسلام بيعترف أن إبراهيم أخطأ نعم.
ونحن نقول إبراهيم أخطأ لأنه بشر والجميع زاغوا وفسدوا معا وأعوزهم مجد الله ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد نعم حتى الأنبياء أخطأوا ومحتاجين إلى خلاص المسيح لا أحد كامل سوى أحد الله نعم موسى أخطأ برضه قال إني ظلمت نفسي فاغفر لي ومحمد أخطأ نفسه مهم.
ولعل الجواب اللي أنت قريته لنا اللي هو ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر واخد شيك على بياض مم.
يغفر له اللي جاي اللي راح واللي جاي طبعا ملوش آه، حق بقى ليه ان هو ياخد اي ست بالاجبار وغصبا عنها ودون رضاها ما هو واخد ده شيك على بياض مم.
حاجات غريبه قوي ده فك غفران
نعم فك فهو, من فكوك الغفران فهو مخطئ في ملك مصر وفي موضوع الكذب وننتقل إلى اعتراضه على زواج إبراهيم من أخته لقلة النساء لقله النساء اولا لم زي ما قلت لم تكن هناك شريعه لتحدد الزواج بمن الشريعه اتت في موسى وموسى جاء بعد ابراهيم واسحاق ويعقوب والاسباط
نعم خلاص الحاجة الثانية إن هل نسأل سؤال ثاني بقى هل من قلة النساء في عهد محمد ومحمد بعد عهد إبراهيم بستين بآلاف بمئات السنين مم.
هل من قلة النساء في عهد آه، محمد إنه يتجوز زينب بنت جحش مرات ابنه اللي تعتبر ابنه بيسموها نعم آه، دوتر اللو مهم.
يعني بنت بالقانون فيتجوزها من قلة النسوان ومن قلة النساء يتجوز بنت عندها ست سنين ثم حرم التبني في الإسلام أيضا وحرم التبني من اجل ان هو يعني مش الراجل اتكسف يعني عشان الناس ما تقولش يتجوز مرات ابنه مم.
فلغى ال- ال- التبني من البدايه مش واخد حضرتك مهم.
وبعدين آه، يوم ما اخذ البنت من دحيه صفيه بنت حيي مهم.
من دحيه الكلب نعم ويوم ما اخذ جوريه بنت الحارث مهم.
من ثابت بن قيس ويوم ما اخذ البنت الفزاريه من سلمى كان من قله النسوان ياخد دول مهم.
من قله النسوان
تساؤلات شغله غريبه غريبة بس عمالين يلطشوا بس نعم يعني عايزين يثبتوا ان هم دعاه وبيتكلموا ضد المسيحيه والمسيحيه غلط واليهوديه غلط نعم والاسلام هو اللي صح طب ردوا انا عايز واحد يرد من كبار الشيوخ على هذا الكلام
ونسأل نفس السؤال ما هو الحل للمشاكل الكثيرة التي تكلمت عنها والمشكلة التي نريد أن نسأل عنها هي مشكلة العنف والقتل
المسيح هو الحل لكل المشاكل المسيح جاي عشان يغير التاريخ المسيح جاي عشان يغير الإنسان المسيح جاي عشان يغير الأوضاع يقول كده إن كان أحد في المسيح يسوع فهو خليقة جديدة الأشياء العتيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا ما معنى هذا الكلام؟
يعني لو الانسان قبل المسيح في حياته المسيح بيديله قلب جديد وروح جديده وسلوك جديد ومبادئ جديده وكيف يتم هذا القبول؟
الانسان بيقول للمسيح المسيح نفسه مم.
ما اسهل العمليه نعم بيقول انا واقف على الباب واقرع باب اي بني ادم في اي حته ولو كفر ولو نجح بيسمعني دلوقتي المسيح قريب منك جدا بحسب وعده مهما كان وضع الإنسان مهما كان مسلم مسيحي درزي يهودي اي حاجه مسيح اب للكل مهم.
قل له قل له يا من تقرع على باب قلبي انا بفتح لك قلبي بارادتي وبحب قلبي ليك ادخل جوه حياتي وغيرني انا محتاج يا رب الى تغيير وعندما يدخل المسيح القلب يحول الطباع والاتجاهات والحياه كلها تغيير بالكامل انا احكي لك قصه لطيفه مح- مذكوره في تاريخ الكنيسه عندنا اسمها قصه آه، موسى الاسود نعم موسى الأسود كان سفاح قاطع طريق وقاتل سفاح وكان بيعبد الشمس من عباد الشمس لكن نفسه من جوه مش مرتاح ضميره مش مستريح حياته مش مستريحه ففي يوم من الايام وقف كده وقفه صريحه مع نفسه بتمناها من كل اخ سمعني وقال للاله اللي بيعبده ايتها الشمس ان كنت انت هو الله فعرفيني ذلك وانت ايها الاله الذي لا اعرفك الذي يعبده هؤلاء الرهبان بعيدا لانه كان عايش في مغاره في الجبل عرفني ذاتك فعلا حس من داخل بمشاعر شديده وصوت بيقول له اذهب الى هؤلاء الرهبان واسالهم انت تعرف اله الشمس نعم طب اسال بقى عن الاله الثاني اللي انت مش عارفه فراح سال فابتدوا يكلموا عن محبه الله وعن نعمه ربنا المغيره وعن سلام الله الكامل اللي في القلب فالراجل قبل الكلام بفرح وتغيرت حياته تماما من اي تو زد عارف بعد كده جم- جم حراميه نطوا على الدير اربعه هو كان راجل كبير قوي عملاق فجه رابط الاربعه وحط اثنين من هنا على كتفه واثنين هنا كده يعني واحد من هنا وواحد براسه ورا والثانيه كده وراح بلا رئيس الدير قال له انا شفت دول جايين يسرقوا دول اعمل فيهم ايه؟ انا كنت ممكن اقتلهم لكن انا ربنا غيرني المسيح غيرني عافية. قال له احنا نصلي لهم ونديهم يمكن يكونوا جعانين ولا حاجه فنديهم مم.
اكل وحاجه ونسيبهم ففعلا فشوف الانسان تغير من الافتراس النهارده بتلاقي المسلمين مفترسين بتلاقي مسلمين قتالين زي مصعب الزرقاوي وبن لادن يقتل 300 ولا 3000 واحد في في هجمه وهكذا ليه العنف ده ليه القتل ده لكن ايضا هناك مسلمون يحبون الله بالتأكيد.
ويرعون الناس بالتأكيد.
يخافون الله هذا اكيد نعم.
انا لا اتهم الكل نعم واخد بالك لكن بقول ان بن لادن بيعمل ما في القران قاتله مصعب الزرقاوي بيعمل اللي في القران قاتله ما المشكله مش مشكله اخلاق المشكله مشكله تعليم القران قال ايه هي ده القضيه والمشكله بس لكن المسيح مستعد ان يغير قلوب الجميع شكرا جزيلا عفوا أعزائي المشا- المشاهدين ليكن السلام هو أسلوب حياة جميعنا ليت السلام يكون أسلوب حياة لكل واحد فينا لأنه مكتوب عبد الرب لا يجب أن يخاصم بل يكون مترفقا بالجميع صالحا للتعليم صبورا على المشقات مؤدبا بالوداعة المقاومين عسى أن يعطيهم الله توبة لمعرفة الحق وكما قال السيد المسيح سلامي أترك لكم سلامي أعطيكم ليس ما- كما يعطي العالم لأنه م- مكتوب في العالم سوف يكون لكم ضيق لكن ثقوا أني غلبت العالم وهذا ما يقوله السيد رب لك ولكل إنسان شكرا لكم أعزائي المشاهدين وإلى اللقاء في حلقة أخرى امين امين شكرا